الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد بنت روسية اسلمت اتعرفت على شاب مسلم واسلمت واتجوزته ولما اتجوزت الشاب المصري المسلم وشافت اخلاق المسلمين ومعاملات المسلمين وشافت قد ايه المسلمين بعاد على دينهم قالت وهي متمسكة بالاسلام قالت له اقتنعوا انتوا الاول بدينكم عشان الناس تقتنع بدينكم بعد كده دي مشكلتنا يا جماعة ان احنا نقتنع احنا بديننا احنا الاول نقتنع باللي عندنا الاول super stars نجم الخليج برامج بتفرض علينا نجوم نجمكم هو الممثل الفلاني واللاعب الفلاني الفلاني والمغني الفلاني هم دول ال super stars بتوعنا مين ال super stars بتوعنا يا جماعه مين نجومنا مين اللي بيهدونا ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم اقسم بنجم السماء على نجم الارض سيدنا محمد مين نجومنا اللي بتهدينا الرسول عليه السلام في صحيح البخاري بيقول ايه على الصحابه بيقول النجوم امنه للسماء وبعدها واصحابي امنه لامتي اصحابي دول هم النجوم الحقيقيين مين ال super stars بتوعنا مين نجومنا مين اللي احنا بنهتدي بكلامهم مين قدواتنا مين اللي احنا بنمشي وراهم مين ال super stars بتوعنا سيلفستر ستالوني اللي بيقعد يحارب وحوش هي اصلا لعب بلاستيك ممكن made in China من ورا الكاميرا ولا البراء بن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن في اليمامه والا كانت حركه الرده قضت على الاسلام في جزيره العرب وفي عمليه لا يوجد لها مثيل على وجه الارض يعني انتصر المسلمين المسلمين في معركه اليمامه مين ال super stars بتوعنا يا جماعه جين فوندا اللي لو غسلت وشها وغسلت شعرها ما حدش هيتفرج لها على فيلم ولا على لقطه ولا اسماء بنت ابي بكر اللي كان عندها 17 سنه وحامل في الشهر التاسع وبتمشي 5 كيلو في حر الصحراء كل يوم تودي للنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الاكل في الغار وبعد كده هجرت وولدت على ابواب المدينه مين ال super stars بتوعنا مين يا جماعه ريكاردو رينالدينهو ولا اللي, اللي في الملاعب بس من ورا الكاميرات في انما بره الملاعب ممكن ما بيعملوش اي حاجه في الدنيا ولا في الحياة ولا مين ولا اسامه بن زيد اللي قاد المسلمين في اول حرب عالميه ضد الروم في اكبر معركه عسكريه في الخروج من الجزيره العربيه ضد الروم اسامه بن زيد اللي كان عنده 17 سنه ولكن الوقت كبير اكبر من اي قائد عسكري في العالم كله مين ال super stars بتوعنا يا جماعه بننبهر بالغرب ليه مبهورين بيهم ليه عايزين نفوق يا شباب عايزين نفوق ونعرف مين نجومنا وقدوتنا يا شباب نابليون بونابرت كان بيقول انا قدوتي في الحياه ومثلي الاعلى في الحياه هو خالد بن الوليد ده نابليون بونابرت اللي احنا فاكرين ان هو يا ما هنا ويا ما هناك مايكل هارت لما جه يصنف عظماء العالم قال سيدنا عمر بن الخطاب سادس اعظم شخصيه في تاريخ البشريه كلها جماعه مين ال super stars بتوعنا ماذا لو كانت اهرام مانشستر مقال مره قريته بيقول لك اهرام الجيزه لو كانت عند مانشستر في انجلترا كانت انجلترا عرفت تعمل دعايه حواليها قد ايه وتكسب مليارات قد ايه انا بقول لو الصحابه دول كانوا عندهم بقى كانوا عند الغرب لما كنت زمان اقرا لدوستويفسكي وتشارلز ديكنز وشكسبير كنت والله يا جماعه استغرب جدا الناس دي اتشهرت كده ليه الناس دي كلامها هايف جدا الناس يعني احنا مش بنقول ان هم كل كلامهم هايف بس الناس دي لا تستحق كل الدعايه الرهيبه اللي اتعملت لها هم عندهم ناس يعني مش اقوياء ولكن عملوا لهم دعايه رهيبه لو اهرام مانشستر كانت عندهم بقى لو الصحابة دول كان عندهم في تاريخهم كانوا جننوا العالم بسيرهم احنا عندنا سير مفيش في التاريخ زيها عندنا ابطال مفيش في التاريخ زيها يا اللي منبهرين براجل المستحيل وقصصه ما سمعتوش عن البراء ابن ابن مالك ما سمعتوش عن ابو دجانه يا اللي مبهورين بروايات الغرب ما سمعتوش عن تاريخنا وعظمائنا وال stars بتوعنا مين ال super stars بتوعنا يا جماعه درس الليله للكبار فقط درس الليله للكبار بس الكبار في همهم الكبار في فكرهم الكبار في طموحهم درس الليله مش هيقدروا ولا هينفذوا غير الكبار الكبير كبير يا جماعه ابو بكر من اول يوم اسلم فيه وهو كبير عمر من اول يوم اسلم فيه وهو عمر بن الخطاب كبير كبير ابو بكر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي احنا دلوقتي احياء وعيد الحب اتعمل واحنا احياء بدعه جديده وظهرت احنا الوقت احياء والعراق ضاعت واحنا احياء احنا الوقت احياء وغزه اتحصرت واحنا احياء اينقص الدين وانا حي ابو بكر الصديق شغل بنته تجيب الاكل لهم في الهجره وشغل ابنه يطم وشغل المولاه عمرو بن فهيره يطمس اثار الاقدام بالغنم بتاعته في الهجره غنم ابو بكر اشتغلت لدين الله الغنم اشتغلت في نصره الدين يا مسلمين حصلناش حتى يا اخوانا يا اخوانا عايزين نعرف عمر بن الخطاب خرج من المال اربع مرات عشان نصر دين الله عمر بن الخطاب كان بيقول والله لو منعوني عقال بعير لقتلتهم عليه لما قريت معنى عقال بعير في شرح مسلم انا كنت اتجنن عقال بعير انا كنت بحسب يعني لو ما جابوليش زكاه الب- البهائم الانعام طلع ان عقال البعير ده ال- ده الحبل اللي بتتربط بتتربط منه البقره او الناقه لو جابولي الزكاه وما جابوليش الحبل هقاتلهم على الحبل الدين كان غالي الدين كان غالي عندهم super stars للكبار فقط درس الليله للكبار فقط يا جماعه هنتكلم عن نجوميه الصحابه في دين الله كانوا نجوم في ايه كانوا نجوم في التضحيه للدين من ضمن المعارك اللي يعني قليل جدا اللي اتكلم عنها معركه اليمامه معركه الامامه دي يا اخوانا معركه فاصله في تاريخ الرده والاسلام في جزيره العرب 40000 واحد ورا مسيلمه الكذاب وخالد بن الوليد راح يحاربه وبدات الحرب وصلوا ان هم و... اخترقوا جيش المسلمين وخلعوا خيمه خالد الصحابه كانوا هيجننوا الدين بقى في خطر الدين بقى في خطر حقيقي الموقف بقى لا يحتمل الا الفدائيه والاستشهاديه الدين بقى في خطر الصحابه عملوا ايه ساعتها شوفوا يا جماعه نجوم التضحيه لدين الله ابو دجانه يرمي نفسه من فوق الحصن يرمي نفسه من فوق الباب يرمي نفسه ورجليه تتكسر لما ينزل يفضل يقاتل ورجليه مكسوره رضي الله عنه ويتقتل في اشرف مكان يتقتل فيه ابو دجانه اللي من سنين والنبي عليه السلام داخل غزوه احد لقى واحد رابط عصابه حمراء ايه ده ابو دجانه عامل ايه آه، يا رسول الله ده لما بيربط العصابه الحمراء يا قاتل يا مقتول ويدخل ابو دجانه ويطرف النبي بجسمه في اول عمليه استشهاديه يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضل ابو دجانه على العهد ويعمل تاني عمليه استشهاديه يقتل فيها وهو بيحاول يفتح الحصن البراء بن مالك يرمي نفسه هو اللي يتفتح على ايده باب الحصن يدخل الصحابه عمار بن ياسر ماسك السيف هيتجنن المرتدين هيكسبوها ازاي وال- والصحابه بيقول واذنه تذبذب ودنه اتقطعت وقاعده تروح وتيجي من راسه وهو يقول امن الموت تفرون امن الموت تفرون ام عماره اللي ابنها حبيب بن زيد مسيلمه الكذاب قطعه حتت اتشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع ايديه اتشهد اني رسول الله لا اسمع يقطع رجليه لغايه ما قطعه حتت ام عماره ام حبيب بن زيد دخلت في المعركه دهيت وكانت من احد ثلاثه وصلوا في الاخر وقتلوا مسيلمه الكذاب رضي الله عنها زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب بيقول عضوا على اضراسكم فوالله لا اتكلم ابدا حتى ينصرنا الله لا او استشهد خلاص ما عادش في كلام ده وقت الشغل ده وقت الشغل يا شباب في بعد اللي حصل للامه ايه خلاص عضوا على اضراسكم ده وقت الشغل مش وقت الكلام كل الصحابه احد الانصار خد جرح غائر وكان بيتعالج في الخيمه فسمع حطمه في جيش المسلمين فقال وانت في الدنيا وانت عايش المسلمين يحصل لهم كده فضل يزحف لغايه ما قتل حتى قتل لا، م- م- مش وانا في الدنيا الدين يحصل له كده مش وانا في الدنيا غزه تتحاصر مش وانا في الدنيا العراق تضيع مش وانا في الدنيا المسلمات تغتصب مش وانا في الدنيا ابدا معركه اليمامه بتنتهي يا جماعه في الاخر ام عماره ووحشي والصحابه يهجموا على مسيلمه الكذاب يقطعوه بسيوفهم وتنتهي معركه اليمامه كانوا ابطال ابطال في تضحيه للدين ابطال لما قريت كلمه والله يا رسول الله لو خضت بنا الى برك الغمات لخدناه وراءك لما بحثت قعدت ادور في القواميس قواميس السيره وقواميس اللغه ادور يعني ايه برك الغمات اللي الصحابه قالوها للنبي في غزوه بدر لو خط لقيت برك الغمات دي منطقه في جنوب الجزيره العربيه كلها صخور بركانيه صخور بركانيه ولا يوجد في ابارها اي ماء يعني مهلكه يعني لو ودتنا مهلك يا رسول الله احنا وراك في الهجرة عبد الله بن جحش ساب ماله وابو جهل خده منه ساب بيته وابو جهل خده منه صهيب الرومي ساب ماله وخدوه منه المشركين كل أم- ابو سلمة ساب مراته وساب ابنه عشان الدين يا جماعة عشان الدين عشان الدين يا جماعة هاجر امرأة بسبب تضحية من تضحياتها خريطة العالم اتغيرت جغرافية العالم اتغيرت لما قعدت مع ابنها عند الكعبة وأدى قعودها إلى إن الجزيرة العربية كلها اتعمرت بعد كده امرأة بسبب تضحيتها تاريخ الأرض اتغير عبد الله بن أبي حضرت في غزوة خيبر لما عايز يخرج مع النبي ومش عارف يعمل إيه باع هدومه باع هدومه لليهود عشان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبطال جعفر بن أبي طالب لما في غزوة مؤتة ات- خد حاجة وتسعين طعنة وضربة في صحيح البخاري وكلهم من وجهه ما رضاش يفر ابدا خالد بن الوليد يومها اتكسر في ايده تسع سيوف وفضل واقف وصامد كانوا ابطال في التضحيه عشان الدين كانوا ابطال كانوا نجوم كانوا super stars كانوا كبار قوي يا جماعه كبير كبير يا جماعه كانوا كبار يا شباب يا اللي لازم تبقوا كبار كانوا كبار قوي يا جماعه في التضحيه عشان الوصول لربنا سلمان الفارسي القصه الرهيبه سلمان سلمان اللي ابوه كان راجل غني جدا ابوه لما عرف ان هو عايز يهاجر عايز يمشي من عند فارس عشان يدور على الحق في الارض ويسيب المجوسيه ابوه ربطه في السلاسل وما هموش ابوه كان غني جدا يا سلمان يا سلمان هتسيب مال ابوك لمين انا عايز ربنا يا سلمان يا سلمان شبابك ده انت لسه شاب صغير يا سلمان ده انت انت عايز تركب عربيه وتجنطها وتلف والبنات كلهم يتجننوا عليك انا عايز ربنا مش عايز اي حاجه يا سلمان مش عايز تتفرج الليله على Hot Bird في سهره جميله وبكره تطلع على ال FBI وتشوف انت عايز تعمل ايه يا سلمان يا سلمان مش عايز تروح الماتش تدهن وشك 10 الوان وتفضل بالرايات الحمراء والبيضه تفضل ترفرف مع الرايات كان مفيش اي مشكله في دينك ولا دنيتك يا سلمان انا عايز ربنا يا سلمان ابوك ربنا اغلى يا سلمان شبابك ده انت لسه شاب صغير ربنا اغلى يا سلمان مستقبلك ده انت في الدين بقيت خادم النار وفي الدنيا ابوك عنده ضيعات واموال وغني جدا ربنا اغلى ويسافر سلمان ويربط مستقبله بمستقبل الدين يا جماعه يربط مستقبله بالوصول الى الله لا يتجوز ولا يخلف ولا يشتغل ولا يعمل اي حاجه يقعد يلف في الارض يدور على حد يوصله لربنا رضي الله عنه الرسول عليه السلام بيقول لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء من الماركة بتاعت سلمان الفارسي عايزين شباب ماركة سلمان يا رجالة عايزين أخوات ماركة سلمان يا رجالة لبلغه رجال من هؤلاء من الرجالة دول لما تدبرت في الحديث قلت سبحان الله العظيم سبحان الملك سلمان كان فين والدين كان فين سلمان كان في فارس حواليه عبدة النار بعد كده المشركين بعد كده الروم والنصارى هو فين والنبي فين ومع ذلك ربنا دله ووصله سلمان يا جماعة كان واحد ما كانش معاه صحبة يا اللي بتقولوا مع ناس صحبة سلمان يا جماعة كان الحق في الأرض نادر مش موجود أصلا في الوقت اللي احنا عندنا فيه 20 قناة فضائية إسلامية و1000 مسجد و5000 شريط و1000 موقع موقع نت اسلامي و1000 واحد ملتزم احنا احنا عايزين ايه احنا عايزين ايه سلمان يا جماعه عاش حياته عشان ربنا وربط مستقبله بمستقبل الدين وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يوصله سبحانه وتعالى كانوا نجوم كانوا super stars كانوا نجوم في الثبات النساء ام شريك ام شريك اللي المشركين لما اسلمت في اول البعثه رضي الله عنها كانوا بيعذبوها ياكلوها عسل ويحطوها في نار الصحراء يموتوها من العطش بعد ما تاكل العسل ثلاث ايام ما يسقوهاش وبعد كده طردوها من مكه جاريه بني المؤمل رمي لبيبه اللي كان عمر بن الخطاب يقعد يجلدها يجلدها لغايه ما ايده تقف لغايه ما ايده تقف وهي تقع يحسبوها ماتت وهي في غيبوبه مغشي عليها جاريه بني المؤمل يا جماعه زنيره جاريه عمر اللي كانوا يجيبوا مكاوي حديد يكووا جسمها ويحطوها على عينيها لغايه ما عينيها ساحت وذهب بصرها وربنا ربنا بصرها بعد كده سبحانه وتعالى استحملوا اصحاب اول ما اسلموا تعذيب رهيب بعد كده طلعوا على على الحبشه بعد كده رجعوا بعد كده الشعب ابي طالب الشعب كانوا فيه ورق الشجر طلعوا من الشعب على الهجره هاجروا وسابوا كل حاجه في حياتهم هاجروا 30 غزوه مع رسول الله في تسع سنين وفي النهايه فين الصحابه الوقت يا جماعه ابو الدرداء قبره عند تركيا ام حرام بنت ملحان قبرها عند قبرص عباده بن الصامت قبره في فلسطين معاذ بن جبل قبره في الشام فين الصحابه اتفرقت قبورهم في الارض كلها مفيش يوم خدوا اجازه عارضه ولا اجازه مرضي ولا اجازه لتحسين دخل تحسين دخل ابو هريره كان بيموت من الجوع كان بيقع يغشى عليه من الجوع وما قالش يا رسول الله اجازه تحسين دخل اروح اشتغل واجي لك مفيش اجازه عارضه حنظله اتجوز يوم دخلته في شهر العسل في ال honeymoon period يا جماعه في ال honeymoon حنظله ما رضاش اول ما الجهاد طلع ما قالش اجازه عارضه عشان الجواز يا رسول الله وطلع ما حدش خد اجازه مرضي في غزوه خيبر علي بن ابي طالب بيموت بيموت في صحيح البخاري نايم على الارض عينيه انتوا عارفين يعني ايه الم العين اللي ينيم انسان يبرك انسان على الارض والرسول خارج خيبر فقال علي بن ابي طالب في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله انا لا يمكن وقام وهو اللي اتفتح الحصن على ايديه مفيش اجازات نجوم في الثبات super stars في الثبات نجوم في التوبه نجوم في التوبه super stars كبار الكبير كبير عارفين عكرمه بن ابي جهل عكرمه بن ابي جهل من القصص المبهره يوم ما تاب يوم ما اسلم قال ايه قال عهد علي امام الله كل نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله لا انفق ضعفيها في سبيل الله وكل قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله لا اقاتلن ضعفه في في سبيل الله اخيرا ابي جهل يا جماعه يعني انت دلوقتي كل اغنيه سمعتها زمان تسمع بدلها شريطين دين كل مره قعده قهوه تقعد مرتين في درس في الجامع كل بصه بصيتها الحرام تبص تسهر ليلتين تبص للمصحف تقرا كل واحد اضلته واغويته تتهدى اتنين باذن الله على ايديك في الدعوه الى الله مش الشاب اللي اول ما يلتزم ولا يدخل التراويح يتاثر بالدعاء ويبكي اول ما يخرج يلاقي التليفون بيرن الو مين انا انا عباس ايه يا عم مش عايز كيف الليله ولا ايه ايوه خلاص يقوم وقع من طوله على طول لا يا شباب لا يا جماعه لا يا رجاله كانوا ابطال في التوبه عكرمه ابن ابي جهل جه يوم اليرموك يوم اليرموك وكان يوم فاصل ما بين المسلمين وما بين الروم يطلع اخيرا ده ابي جهل يكسر جراب سيفه خلاص السيف مش داخل تاني طلع ومش داخل انا يا رب نظرت حياتي ليك لما المعركه تشتد يقول من يبايع على الموت 400 مسلم يتلفوا حواليه كتيبه موت طالعه خالد بن الوليد يروح له يقول له يا عكرمه عايز يثنيه يقول له حاربت رسول الله كثيرا وافر اليوم ابدا مش هفر قلت سبحان الله عكرمه وخالد الاثنين اللي كانوا بيحاربوا الرسول اشد الحرب اللي كانوا ماسكين الميمنه والميسره وال... كانوا ماسكين لواءين في جيش المشركين في احد عكرمه وخالد الاثنين ابطال في اليرموك ويطلع عكرمه بن ابي جهل وهو بيموت في الخيمه بعد ما اتجرح وهو بيبايع على الموت بعد ما الجرح بيموت جايين يسقوا ميه سمع اخو اللي جنبه بيقول عطشان يقول لهم اعطوه حتى شربة الميه مش عايزها من الدنيا ويخرج وهو مش عايز حاجه من الدنيا يا جماعه يا جماعه قارنوا بين طائعين وعصاة الصحابه سوبر ستارت في التوبه انا عايزك تبقى star في التوبه انا عايزك تبقى star في التوبه الى الله انا عايزك تبقى كبير عايزكم تكبروا يا شباب يا شباب كفايه الغيبوبه اللي احنا فيها كفايه ازاي انا بمشي في 6 اكتوبر وبمشي في الشوارع وبمشي انا ببقى هتجنن يا جماعه ازاي ازاي وصلوا بناتنا لكده ازاي وصلوا شبابنا لكده اللي قاعدين اللي قاعدين على الكازينو دول دول بتوع دول مسلمين دول مسلمين دول مركب طلحه بن عبيد الله وسلمان الفارسي ومصعب وسلمان وعمار وصهيب دول مين يا جماعه دول مين فين ال superstars فين النجوم اللي كانوا منورين للدنيا فين رجاله زمان اللي كانوا مالين الدنيا وهنا وخير فين يا جماعه قارنوا بين عصاتهم وطائعينا الغامديه اللي وقعت في الزنا لما راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له طهرني يا رسول الله طهرني ده احنا دلوقتي بوليس ونيابه ومخابرات ومباحث عشان المجرمين يتقبض عليهم دي هي اللي راحت بنفسها خشيه لله هي عصت بس قلبها مليان خشيه زي ماعز اللي وقع في الكبيره ولكن الرسول قال والله لقد تاب تو لقد تاب توبه لو وتسع اهل المدينه لو وزعت على اهل المدينه لوسعتهم عليه الصلاه والسلام يعني يعني توبه يا جماعه توبتهم كانت توبه مليانه مليانه حرقه في الندم على كل ذنب حتى لو كان صغير حتى لو كان صغير يا اخوانا الراجل اللي قتل الرسول بيشرب خمر الرسول قال انه يحب الله ورسوله بيعصوا بس بيحبوا ربنا بيعصوا بس بيتوبوا بحرقه بيعصوا بس عندهم قلوبهم خشيه من الله قارنوا ما بين طائعين احنا وما بين عصاتهم مين اللي هيرجع يا جماعه superstars نجوم للكبار فقط كبار كبار قوي يا جماعه كبار في نصر الدين الله سبحانه وتعالى كبار في اللي عملوه للدين كبار في كل حاجه عملوها عشان دين ربنا سبحانه وتعالى عمر من اول يوم اسلم فيه اتعمل نقله دعويه في نقله نوعيه في الدعوه كلها في اثر في سند بعض الكلام خد الصحابه وخرجوا صفين في صحن الكعبه يجهروا بالدين نقله الدين اتنقل بسبب اسلام عمر مصعب بن عمير مصعب وقع من مصعب كلمة مصعب دي اصلا بتشرخ قلبي لما افتكر مصعب الشاب الجميل ايه اللي خلى النوعيه دي تيجي معانا ايه اللي خلى نوعيه التوب اصلا ايه الشاب اللي راكب عربيه ما فيش زيها ووسامه ما فيش زيها وعطر ما فيش زيه الشاب اللي الشباب بيحبوه والنساء بتحبوه كله بيحبه كله يتمناه وكله يتمنى يقعد معاه ايه اللي خلى الناس دي تيجي يا جماعه الا لو في لذه اعظم من اي لذه الدنيا ولذه معصيه ما جايب الناس دي هو اللي بيفضح الدنيا والله العظيم هو اللي بيفضح الدنيا وشهواتها مصعب بن عمير يسلم امه تحاربه بعد ما كانت امه تحضر له طبق الحلويات جنب راسه وهو نايم يصحى ياكل حلويات بقت امه حرمه من الاكل وحبساه جلده اتقشر جاله مرض جلدي من كتر الجوع ومن كتر الارهاق مصعب بن عمير يسافر الحبشه ويسيب وطنه ويسيب كل حاجه يبقى صاحب عقيده يرجع من الحبشه النبي عليه الصلاه والسلام يبعته في اخطر مهمه في تاريخ الاسلام اخطر مهمه يبعته يفتح المدينه قبل فتح مكه بتسع سنين يختار مصعب بالذات عارف مصعب وايمان مصعب ونور مصعب يروح مصعب المدينه في المهمه الرهيبه ديت مصعب اللي كان اعطى شباب مكه واجمل شباب مكه واوسم شباب مكه يروح المدينه وفي عينيه نظره اصرار تشق الحجر يروح المدينه وملامحه كانها قضت من الصخر في الاصرار على نصره دين الله يروح المدينه انسان تاني بني ادم تاني يروح المدينة ما يجيش اخر اليوم من كتر النور اللي في قلبه والصدق اللي في قلبه الا والمدينة كلها مسلمة والمدينة كلها ما فيش بيت فيها الا ودخلوا الاسلام ويرجع يفرح قلب النبي يا ترى النبي يفرح يوم قد ايه يا ترى انت هتفرح قلب النبي بايه يا ترى انت هتفرح قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام بايه وفي اللحظة الفاصلة هو بيسيب مكة للابد مش هيرجع تاني ولا يشوفها ولا يشوف امه ولا يشوف ابوه ولا يشوف اي حد خالص في مكه تاني يروح لامه ويتوسل ليها يتوسل ليها ان هي تيجي معاه وانها تسلم وانها تيجي لدين ربنا سبحانه وتعالى وامه بكل بكل غباء بكل غباء تقول له والله لا اتبع دينك فيزرى بي الناس تقول عليا ايه الناس تيجي تاكل وشي الناس الناس ايه بس الناس ايه هتودي نفسك في قاع جهنم عشان الناس هتولعي عليك قبرك عشان الناس ويهاجر مصعب ويسيب مكه ويروح المدينة ويوم غزوة باد يوم غزوة احد النبي يمسكه الراية كان مصعب دايما هو حامل الراية كان هو دايما اللي بيحمل راية الدعوة وراية الجهاد مصعب يا جماعة الجرح اللي في قلوب الصحابة بعد سنين عبد الرحمن بن عوف بعد اكثر من 20 سنة يفتكر مصعب يبكي ويسيب الاكل بعد اكثر من 20 سنة خباب يفتكر مصعب يبكي مش قادرين مصعب كان جرح عميق اذ كان جرح في قلوبنا احنا يا جماعة اما بفتكر مصعب بقول مين زي مصعب دلوقتي مين زي مصعب يا شباب مين فيكم يبقى مصعب يا شباب ويوم غزوة احد ينزل زي الاسد ينزل زي الاسد العصور ولما كل الغزوه تتقلب والمشركين يجيبوا على النبي ما يسيبوش يقف بجسمه ما بين النبي وما بين المشركين يحمي النبي ويحمي الرايه بايديه ويمسك السيف يحمي الاسلام بايديه الثانيه كل حاجه فيه بالجهاد كل حاجه فيه بتعبد ربنا ويتقطع ايده اللي فيها الرايه يمسك الرايه بايديه الثانيه طب رايتك الثانيه انت كنت ماسك بقى السيف يا مصعب خلاص يا مصعب انت هترمي السيف بس الرايه ما تقعش يا مصعب ده السيف ده اللي بيحمي رقبتك مش مهم رقبتي المهم الرايه المهم الرايه اللي مكتوب عليها لا اله الا الله وتتقطع ايديه الثانيه مصعب انت هتعمل ايه يا مصعب اجري يا مصعب انجو بحياتك يا مصعب اجري يا مصعب مراتك مستنياك اجري يا مصعب وخاف على شبابك يمسك الرايه ما بين رقبته وما بين صدره وهو عارف انه مقتول مقتول لغايه ما يقتل مصعب وتطير رقبه مصعب رضي الله عنه ويسقط مصعب متقطع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام والرايه لا تسقط ابدا والرايه ما تقعش ابدا ويموت مصعب يا شباب مين فينا زي مصعب مين فيكم زي مصعب مين ال superstars بقى مين المغنيين اللاعبين سيلفستر مين الفيس بريسلي مين ال superstars بتوعنا يا جماعه مين الرجاله مين ال... مين النجوم مين اللي بينوروا لنا اللي انت حاطه اللي انت حاطه صورته في شنطتك مين يا شباب انا بوصيكم قبل ما اسيبكم بثلاث حاجات اول حاجه فوقوا فوقوا اللي انتوا بتقولوا عليهم stars دول والله ما stars يا شباب الخليج فوقوا نجم الخليج ايه مين نجم الخليج نجوم الخليج الشباب أحف... جدودكم اللي قبل كده لما شالوا الاسلام من الخليج نشروه في الدنيا كلها مين ال superstars شيلي شيل الوهم اللي انت حاطاه في شنطتك شيل صوره البيتلز وصوره المغنيين والممثلين واللاعبين من اوضتك شيل صوره اللاعب ولا الفنان ولا المغني من ال screen saver اللي انت حاطها على الكمبيوتر بتاعك شيل النغمه وشيل النغمه بتاعت الفنان فلان اللي انت حاطها على المحمول بتاعتك شيلوا يا جماعه شيلوا لا احب الآفلين زي ما سيدنا ابراهيم قال دول كلهم آفلين دول كلهم نجوم ورق انما النجوم الحقيقيين ده ده التوصيه الثانيه عايزين نعرف ال superstars بتوعنا في كتب للصحابه كتير من اجملها كتاب آه كتاب الصحابه بتاع الشيخ محمود المصري كتاب جميل قوي انزلي اشتريه الليله بعد ما تطلع من صلاه التراويح شوفي اي مكتبه اسلاميه وهاتيه انت بعد ما تطلع من صلاه التراويح النهارده روح هاته على فين يا شباب على المكتبه نجيب كتاب عن حياه الصحابه الكتاب اللي نلاقيه لقينا كتاب الشيخ محمود جزاه الله خيرا لقينا كتاب تاني جميل عن الصحابه نجيب كتاب الليله عن الصحابه يا جماعه ونبدا الليله نقرا عن ال superstars نبدا من الليله superstars تانيين نجوميه تانية الحاجه الثالثه يا شباب اوعوا تنسوا على المكتبه يا شباب الليله ان شاء الله الحاجه الثالثه انا عايزكم تبقوا انتوا نجوم بقى لما بتشوف واحد في التلفزيون بيشيل 300 كيلو ما تروحش تشيل 300 كيلو ده اتدرب قبل ما يشيل اتدربي انك تبقي نجمه يا بنت دبي اتدربي انك تبقي نجمه تهتدي بنات دبي على ايديك على ايديك يا ابن البحرين اتدرب انك تبقى نجم يتدر يتوب شباب البحرين على ايديك يا بنت الكويت انا عايزك تبقي سوبر ستار عايز السنه تتنشر وسط نساء الكويت على ايديكي يا حبيب قلبي يا ابن الدوحه عايزك تبقى الدين يرجع للدوحه تاني ينور الدوحه تاني يا شباب المغرب العربي الغلبان الغلبان المحروم من وصول الدين ليه يا شباب المغرب العربي لازم نجوم لازم نجوم تنور للشعوب بتاعتكم يا جماعه عايزين superstars يا اخوانا يا بنتي يا حبيبتي يا اختي في الله عايزك تبقي star كبيره بنات النوادي كلها تتحجب على ايديكي انا عايزك تبقى star كبير عايزك تبقى كبير عايزكم تكبروا عايز طموحك يكبر الطموح يا شباب الطموح يا رجاله الطموح لنصر دين الله عايزك تبقى star كبيره جدا بكره تبقى داعيه ربنا عرش ابليس على الميه يتزلزل بدعوتك وبهتافاتك للشباب وانقاذ الشباب يا شباب الامه يا نجوم يا نجوم بكره ان شاء الله يا stars بتاعت بكره ان شاء الله يا كبار قوي يا كبار قوي يا احفاد الاسود يا احفاد الرجاله يا اسود يا صغيرين يا اللي انتم ما انتوش عارفين انكم اسود يا ابطال يا اللي انتم مش عارفين انكم ابطال يا نجوم يا اللي نزلتوا نفسكم وطفيتوا نفسكم نرجع نجوم تاني يا شباب نرجع superstars تاني يا شباب اللهم املأ حياتنا بالإيمان اللهم املأ قلوبنا بالإيمان اللهم أعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب عبادك الصالحين اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب أهل اليقين والصديقين اللهم املأ قلوبنا بحبك والرضا عنك واليقين بك والثقة فيك والإنابة إليك اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب اهد قلوبنا يا رب طهر قلوبنا من حب الإثم والمعاصي يا رب طهر قلوبنا من الشهوات يا رب يا رب طهر قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نكتت على قلوبنا على قلوبنا بالمعاصي فطهر قلوبنا يا رب يا رب اصلح احوالنا يا رب اهد قلوبنا يا رب املأ قلوبنا نورا اللهم انزل من هناك على قلوب شباب المسلمين وعلى قلوب فتيات المسلمين وعلى قلوب رجال ونساء واطفال المسلمين اللهم انزل من هناك على قلوب امة محمد في رمضان يا رب اللهم اجعله فتحا علينا في الهدى وفتحا على العالم كله يا رب في الهدى اليك والاسلام يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله
بسؤال نحتاج لجواب فما أقول ربنا يفتح لي الباب ربنا يفتح لي الباب عصيته كتير طولت غياب بقالي لنهار عايش في عذاب طبعا ده أكيد أكيد ربك تواب بس أنت تتوب اصبر على الباب تصبر على الباب